حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك اوعى الحرام يوصل لها يوم الحساب هتقوله ايه لما العمل يرد عليك تفتح كتابك وتلاقيه مليان معاصي وسيئات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مرض القلب كان السلف رضي الله عنهم بيخافوا جدا من مسألة أمراض القلوب لأنهم يعلمون يقينا أن القلب المريض ده مصروف عن طاعة الله الطاعة تقيلة عليه جدا كانوا يعلموا يقينا أن القلب إذا مرض يفرح بالمعصية مش يفرح بالطاعة القلب المريض لو نزل في يوم من الأيام أو القلب إذا نزل في يوم من الأيام فيه مرض بيحجب عن الله يوم القيامة كانوا دايما بيخافوا من أمراض القلوب علشان كده كانوا دايما بيجروا على النبي صلى الله عليه وسلم لو حسوا في يوم من الأيام بتغير بسيط ولو في القلب يا رسول الله جئت أشكو إليك قسوة قلبي يا رسول الله إنا لنكون معك فتذكرنا بالجنة والنار رقت قلوبنا ودمعت عيوننا وإذا عدنا إلى أهلنا وعفسنا الأولاد والضيعات فقدنا من ذلك يا رسول الله أي تغير ولو بسيط كان بينزل في قلوب الصحابة يطلعوا جري على النبي صلى الله عليه وسلم الحقنا يا رسول الله وما زلت معكم في المشكلات المتعلقة بمرض القلب هم ليه كانوا بيخافوا من أمراض القلوب الأمر السادس كانوا بيخافوا من أمراض القلوب لأن الإنسان إذا كان قلبه مريض لا يثبت أبدا في وقت محنة ولا في وقت شدة لا يدخل قلبه صبر ولا رضا ولا حسن ظن في الله سبحانه وتعالى بل تلاقي القلب المريض ده في قمة الخوف والرعب والقلق والحيرة هموم وغموم تلاقي القلب ده في وقت المحنة يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى ما عندوش اعتماد ولا توكل على الله سبحانه وتعالى ما عندوش يقين ان ربنا سبحانه وتعالى سينصر هذا الدين او سينصر هذا النبي قلبه مليان مشاكل قلبه مليان مشاكل لا في توكل ولا في يقين ولا في حسن ظن بالله سبحانه وتعالى كل ده منزوع من أصحاب القلوب المريضة ولو نظرنا إلى القرآن لوجدنا هذا المعنى واضح جدا في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ربنا يقول ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم يوم ما النبي صلى الله عليه وسلم خرج لغزوة بدر المنافقين في المدينة الناس اللي في قلوبها مرض قعدوا يقولوا على الصحابة مين دول 300 واحد ايه قتلوا جيش قدره 1000 مقاتل هؤلاء غرهم دينهم ربنا بيقول في شأن الصحابة ومن يتوكل على الله مريض القلب ما يعرفش معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى في وقت المحنة يوم الخندق ربنا سبحانه وتعالى بيصف لنا حال هؤلاء وسوء ظنهم بالله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا المنافقين لما شافوا ان يهود بنو قريظة غدروا بهم وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين وشايفين المدينة محاصرة من كل ال... من من هذه الجهة ويا دوبك لولا الخندق ده كانوا المشركين دخلوا المدينة فالمنافقين في الوقت ده قلوبهم مليانة سوء ظن في الله سبحانه وتعالى ما عندهمش تصديق بوعد الله سبحانه وتعالى هم اصلا بيسيئوا الظن في ربنا مفيش في قلوبهم معنى يقين مفيش في قلوبهم معنى التوكل مفيش في قلوبهم معنى الثقه في الله مفيش في قلوبهم معنى حسن الظن في الله مفيش في قلوبهم معنى ان الله سبحانه وتعالى اذا تكلم بكلمه فيها صدق علشان كده كان الواحد منهم والنبي صلى الله عليه وسلم واقف هو والصحابه بيحرسوا الخندق كان المنافقون هؤلاء كان المنافقون هؤلاء يقولون ايعدنا محمد بكنوز كسرى وقيصر واحدنا لا يملك ان يذهب الى الغائط والواحد منا مش عارف يروح للخلاء علشان يقضي حاجته ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا شوف سبحان الله القلب المريض كان بيقول ايه وبين قلب المؤمن اللي في وقت المحنه كان بيقول ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما في وقت المحنه بيبان حال القلب في وقت المحنة لما ماتت ابنها في وقت المحنة قعدت تقول انت بتعمل فيا كده ليه أصل القلب مريض أما المؤمنة الصابرة المحتسبة إن لله وإنا إليه راجعون إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا ولدي لمحزون ولا نقول إلا ما يرضي الرب هو ده الفارق بين القلب المريض وبين القلب الصحيح السليم في وقت المحنة قلب مليء بسوء الظن بانعدام الثقة في الله سبحانه وتعالى منعدم اليقين منعدم التوكل وأما القلب السليم فكل هذه المعاني الطيبة موجودة فيه يطرحنا في وقت المحنة أخبار قلوبنا إيه حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك اوعى الحرام يوصل لها
وتتنزل آيات القرآن موقف بعد موقف وحدث بعد حدث وفي كل مرة بيبان لنا فعلا الفارق الكبير بين صاحب القلب المريض وبين صاحب القلب السليم صاحب القلب السليم اللي كان بمجرد ما يدعى للطاعة يبادر لها طب مش خايف على نفسك مش خايف على أولادك مش خايف على زوجتك لهم الله ورسوله كحال الصديق يوم ما جاب ماله كله والنبي يقول له ما تركت لأهلك يقول تركت لهم الله ورسوله ده القلب اللي كان مليان يقين وثقة وتوكل وحسن ظن بالله إنما اللي كان في قلبه مرض لما النبي قال له تعالى معايا للجهاد بسم الله الرحمن الرحيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبكم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا مشكلتكم سوء الظن إن ربنا هيضيع النبي وهيضيع الصحابة بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا مشكلتكم إن لما حصلت المحنة أسأتم الظن بالله سبحانه وتعالى ما كانش في قلوبكم ثقة ولا يقين في الله سبحانه وتعالى المشكلة السبعة إذا مرض القلب ملئ هذا القلب خوف قلق تحيط به الهموم والغموم هو في ضيق من العيش وإن اجتمعت له لذات الدنيا قال الإمام الحكيم الترمذي رحمه الله إن العبد إذا التمس الإيمان فهو على نور من ربه وامتلأ قلبه نورا على نوره فهو في حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة وأما القلوب التي تعتورها ظلمات المعاصي فهي قلوب معذبة لا يتمتعون بشيء من الدنيا وإن أصابوا كل لذات الدنيا ياه، شوفوا بيقول إيه أخذت غموم النفس بأنفاسهم وجرعتهم الغيظ وجرعتهم الغيظ فلا تراه إلا كئيبا حزينا مهما كانت أسباب الدنيا بين يديه تلاقيه دايما الإنسان ده نعم ربنا عليه متوالية الخيرات بين إيديه دايما مستمرة ومع ذلك هذا الإنسان لأن قلبه مريض لا يتمتع بكل هذه الأشياء لأن ربنا جعل السعادة والهناء والسرور للقلب المرتبط بالله بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة أما العبد صاحب القلب اللي بعيد عن الطاعة والعبادة لدرجة أن القلب بقى مليان مرض فهذا هو الذي يحيا حياة الضنك ابن القيم رحمه الله كان بيقول كلام ماتع في كتاب زاد المعاد يقول خلق الله سبحانه وتعالى ابن آدم وأعضاءه وجعل لكل عضو منها كمالا فإذا فقده أحس بالألم وجعل لقلبه كمالا في معرفة الله وطاعته فإذا فقده حضرته أسقامه وآلامه وهمومه وغمومه وأحزانه فالقلب خلق لمعرفة الله ومحبته سبحانه وتعالى والقرب منه فإذا فقد القلب هذا فإذا فقد القلب هذا أحاطت به الهموم والغموم والآلام والأحزان شفتوا المشكلات متتابعة ازاي على هذا القلب هي دي مشكلة القلب لما يكون بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى قلب مليان هموم مليان غموم من مشكلات القلب إذا مرض ودي المشكلة رقم 8 تجد صاحب هذا القلب المريض يتتبع المتشابه من الأحكام يبرر لنفسه الخطأ ويبرر لنفسه المعصية يحاول دائما مرضى القلوب اتباع الزيغ عن طريق التمسك بالمتشابه والبحث عن الرخص ليتعللوا بها ويجادلون بدون حق مرة بعد مرة وتسويفا ومراوغة دايما تلاقي صاحب القلب المريض الحق واضح والباطل قدامه واضح تلاقيه دايما بيتتبع الرخصة بيسأل عن حكم من أحكام الشرع يروح لشيخ واثنين وثلاثة واربعة وخمسة يسأل مشايخ كتير علشان يوصل للشيخ اللي في يوم من الأيام يديله الحاجة اللي هو عايزها حضرني في يوم من الأيام حد جوه المسجد أب ومعاه ابنه وزوجته في مسألة طلاق في مسألة طلاق لما قعدت أكتب عدد مرات الطلاق الولد طلق 18 مرة 18 مرة طلاق وبعد كده قلت له كفايه كده ده منهم كتير جدا طلقات واقعه البنت دي محرمه عليك حرام تخش عليك البيت الاب يقول لابنه اغمز الشيخ اغمز الشيخ باي حاجه علشان يغير الفتوى اغمز الشيخ باي حاجه علشان الشيخ يقول لك فتوى تتناسب معاك تلاقي دايما الحق عنده واضح الربا حرام صاحب القلب المريض عايز فلوس بزياده عارفين يعمل ايه يروح لشيخ واثنين وثلاثه واربعه لحد ما يوصل للشيخ اللي يقول له ان الربا حلال وبعد كده يقول يا عم الزقها في عالم تصبح سالم ربنا بيقول في القرآن في آية ما أروعها فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله هي دي مشكلة هؤلاء مشكلة هؤلاء اللي عندهم أمراض في القلوب بيدور دايما على أي حاجة متعلقة بزلة عالم زلة عالم تلاقيه هو بيكلمك وبيسألك السؤال بيلف ويدور ويروح بعيد خالص عشان ما يقولكش الأمر على حقيقته علشان في النهاية يصل منك إلى كلمة حلال اللي هو كان عايزها منه دي مشكلة دايما اللي عنده مرض في قلبه يتتبع المتشابه من الآيات علشان يوصل للغرض اللي هو عايزه الربا مش حرام ده اللي ربنا حرمه في الربا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة شفتوا هو بيعمل إيه شفتوا هو بيعمل ايه ساب هذه الآية التي نسختها آية أخرى ساب الحكم الأخير وخد الحكم ده علشان يوصله النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخش على النساء وبيكلمهم بيقول لهم السلام عليكم يبقى ايه المشكلة ان احنا نصاحب البنات ونخرج مع البنات ياخد الأحاديث المتشابهة ويترك الأحاديث المحكمة علشان يصل للحرام اللي هو عايزه هؤلاء اللي ربنا قال لهم قال عنهم فأما الذين في قلوبهم زيغ هو قلبه اصلا كده مش مظبوط فيدور دايما على الفتوى الشاذه ويدور دايما على الكلام الباطل ويدور دايما على زله من زلات العلماء حتى يصل الى الحرام الذي يسميه هو حلال ودي مشكله من اخطر مشكلات مشكلات القلب اذا كان مريضا بس انت فوق من غفلتك واعمل حساب يوم اخرتك نور بيدك سكتك وارجع إليه المشكله التاسعه من مشكلات القلب المريض تجد صاحب هذا القلب دايما متمرد على اوامر الله سبحانه وتعالى متكبر على شرع الله سبحانه وتعالى لا يذعن ابدا لهذا الشرع الا اذا كان ماشي في مصلحته دايما كاره الحق بقلبه وكاره دين ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ربنا يقول لنا أفي قلوبهم مرض؟ آه هم عندهم مرض فدي مشكلة من المشكلات المتعلقة بالإنسان اللي عنده مرض في القلب هو لا يأخذ من دين الله عز وجل من دين الله عز وجل إلا ما يوافق هواه إلا ما يوافق المرض اللي جوه القلب اب في يوم من الايام بيزوج ابنه وبيزوج بنته وهو بيزوج الابن راح عند اهل العروسه وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابرك النكاح ايسره واحنا محتاجين ان احنا نهدي كده ومش عارف ايه والنبي يقول ابرك النكاح ايسره انما لما جاي يزوج بنته وجاء بعد كده اهل الزوج بيقولوا له طب ابركوا النكاح ايسره قال لهم يعني انتوا يرضيكم يعني ان هي تخش في شقه اقل من شقه بنت عمها يرضيكم ان انا اجيب لها عفش اقل من عفش بنت خالتها يرضيكم ان انا في يوم من الايام اجيب لها شبكه اقل من شبكه صاحبتها يرضيكم في يوم من الايام ان انا اعمل لها اقل من جارتها الله الله الله الله ما انت يا حاج كنت من شويه بتقول ابرك النكاح ايسره دلوقتي اتنسى اياكم لهم الحق ياتوا اليه مذعنين ولكن لما ربنا يدعوهم بقى الحكم شرعي على طول تلاقيهم دايما معرضين عشان كده ربنا قال أفي قلوبهم مرض؟ أكيد في قلوبهم مرض. من المشكلات المتعلقة بمرض القلب إن تلاقي الإنسان دايما صاحب هذا القلب قد سيطرت عليه الشهوات. كلامه، أفعاله من أجل شهوته. سعيه وجده في الدنيا من أجل شهوته. وقته وماله وسعيه وتحصيله من أجل هذه الشهوة. سبحان الله احنا لو جينا نظرنا لآيات القرآن المتعاقبة نجد دايما ان ربنا بيأكد لينا ان صاحب القلب المريض هو مليان- ميال دايما للشهوات بسم الله الرحمن الرحيم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقلن قولا معروفا مشكلة الإنسان اللي عنده دايما مرض في قلبه يتبع دايما الشهوات أي حد يكلمه بكلمة فعله حركته فلوسه أمواله بشهواته ما عادش عنده قلب واضح عن هذه الشهوات ودي مشكلة القلب اللي مليان مرض والعياذ بالله يا رب ارجع لو ساعات للدنيا واندم على اللي فات اسجد واصلي واعملك بجوارحي واعمل صالحات من أخطر المشكلات المتعلقة بمرض القلب تبدل لمبادئ وتغير هذه المبادئ اللي عنده مرض في قلبه مبادئه اتغيرت شوفوا سبحان الله سيدنا حذيفة وضح لنا المشكلة مع صاحب القلب المريض إن مبادئه بعد مرض قلبه اتغيرت اللي كان بيراه حرام بقى حلال واللي كان بيراه حلال بقى حرام يقول حذيفة رضي الله عنه إن الفتن تعرض على القلوب فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر إلى ما كان يراه حراما هل يراه الآن حلالا أو ما كان يراه حلالا هل يراه الآن حراما فإذا تبدل فقد أصابته الفتنة كان زمان شايف إن الاختلاط ده حرام ما ينفعش دلوقتي عادي اهم حاجه الاخلاق كانت زمان لابسه حجابها و... وده فرض ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي لا ده هم العلماء اللي قالوا كده انما ربنا ما قالش كده في القران المبادئ بدات تتغير القلب ده اصابته فتنه القلب ده بقى مريض اللي كان زمان حرام دلوقتي بقى حلال واللي كان زمان دروس علم وطلب علم واقتراب من المساجد والدعاء لا لا اصل ده تشدد في الدين والنبي نهى عن التشدد في الدين الحلال بقى حرام الحرام بقى حلال ودي مشكلة في يوم من الأيام إن القلب ينزل في المرض وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم حكاه لنا لما قال صلى الله عليه وسلم لا يأتين على الناس زمان بصوا اللي جاية دي قلوبهم قلوب الأعاجم قالوا يا رسول الله وما قلوب الأعاجم قال حب الدنيا سنتهم قلوبهم اتملت بحب الدنيا يرون الجهاد ضررا والزكاة مغرمة شايف ان الزكاة اللي هيطلعها انا ليه ادفع كل الفلوس دي ده مغرم وشايف الجهاد ضرر بعد ما كانت الزكاة ركن من اركان الاسلام لا ده ضرر ده ممكن الفلوس دي اخدها شغالها يعني اجيب بها اموال قد ايه والجهاد يراه ضرر شفتوا المشكلة فين تبدل القلب هي دي المشكلة الأساسية اللي خلت دايما السلف الصالحين في كل مكان وفي كل زمان يخافوا قوي من مرض القلب خدوا بالكم من امراض القلوب لان امراض القلوب لما بتنزل في القلب بتضيع فيه كل خير وبتضيع فيه كل حاجه كويسه عايزين نحافظ على قلوبنا صحيحه سليمه علشان النجاه في الدنيا والنجاه في الاخره موقوفه على صلاح هذا القلب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا لطاعتك حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك اوعى الحرام يوصل لها يوم الحساب تلوي لما العمل يرد عليك تفتح كتابك وتلاقيه مليان معاصي وسيئات تشهد ايديك وتقول عصيت تشهد عينيك شفت ورأيت رجلك تقول رحت ومشيت أنطقنا رب المخلوقات